بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله يقول ربي واحق القول قول ربي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل الناس يغدو كل الناس يغدو فبائع نفسه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها هذا هو السؤال فيما أنت يا عبد الله هل تعتقها او توبقها الناس بتموت الناس بتموت وبطريقه مخيفه وليل ونهار وباسباب وبدون اسباب وبسرعه وفجاه وشباب صغير واطفال و و و و وكبار وكهول ومسنين الناس بتموت فماذا أعددت للقاء الله المقدمة دي والمدخل ده عشان أقول معلش اسمحوا لي برضو حتة صغيرة كده شخصية سريعة إن أنا شخصيا بقالي أربع سنين خمس سنوات تقريبا لا والله اكتر من كده اكتر من كده يمكن ضعف كده وانا بدعي ربنا وفي كل مواطن اظن فيها استجابة الدعاء يا رب اموت كل ما اقول اللهم ارزقني حسن الخاتمة وعجل لي بذلك سنين طويلة وانا عمال اقول كده وما بموتش ليه مش عارف وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله الناس اللي مش عايزه تموت بتموت واللي عايز يموت مش لاقي الموت الشاهد ايه الشاهد هنا ان انا لما الحيت وجت فتره عمال اقول يا رب اموت بقى فلقيت كلمه بقى دي فيها قله ادب شويه مع ربنا تبت الى الله وبطلتها وقلت لا يبقى ربنا م- مقعدني هنا معيشني في حاجه في حاجه ربنا يريد مني ان انا اعملها اعمل ايه وبدأت فعلا أكتب منهج المدرسة الربانية وال- وعاشت أزهى عصورها بفضل الله عز وجل الشاهد إيه دلوقتي رجعت تاني أقول طب أنا عايش ليه إيه المطلوب مني ومف- وفي أثناء التفكير دخلت قضية مدارج السالكين دي وكان كلمني الشيخ محمود حسان انه عايزين نعمل حلقه عن كذا ونعمل حلقه عن كذا وقلت له ناخد يوم السبت نعمل فيه الاخر قلت له لا صراحه انا عايز اشتغل مدارج وبس يمكن يكون ربنا مأخرني عشان انهي هذا الكتاب مدارج السالكين لاني اعتقد ان هذا الكتاب لاني اعتقد ان هذا الكتاب من الكتب المهمه جدا في حياة المسلمين اللي هي ايه اللي هي قضية دي اللي هي القضية دي اللي هي ايه كل الناس يغدو اللي هي ايه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ان الكل ماشي بس للاسف في ناس كتير هو مش عارف رايح على فين ولا هو عايز في ايه ولا عارف يجاوب على السؤال ولا هو عارف يجاوب على السؤال اين انت من الله انت فين من ربنا السكة اللي انت ماشي فيها دي رايحة على فين على الجنة ولا على جهنم هو ده الكلام النهاردة عشان كده بقول ايه المدارك بقى بيقول لك تمشي ازاي علم الطريق الى الله تمشي ازاي تعمل ايه ولما تحس بكده الاحساس ده اسمه ايه عشان تقدر تحافظ عليه او تجيبه تشتغله هي دي قضية المدارج اللي انا عايز اشتغلها واثبت عليها باذن الله تعالى ربنا اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا واذا اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين هي دي القضية ان احنا عايزين نشتغل نثبت بقى وربنا يكرمنا لو ربنا أكرمني وأعني وشفاني أسأل الله أن يشفيني ويشفي كل مريض مسلم اللهم عافنا ولا تبتلنا اللهم ارفع عنا الداء والوباء والبلاء اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم إني أسأل اللهم إني أسألك لي ولمرضى المسلمين العافية وتمام العافية ودوام العافية آمين بقول ايه بقى ان اذا ربنا اكرمنا وعافانا و- و- ولطف بنا ويسر لنا لعلي ن- نحاول في قناة الرحمة نتزنق في اي حتة تانية بحيث انه يبقوا حلقتين في الاسبوع مدارج بحيث انجز هذا الكتاب وانهيه وربنا سبحانه وتعالى يكرم ويسر الامور ويستعملنا فيما يحبه ويرضاه من اجل ذلك خش في الموضوع بقى لقيت ان انا عشان اعيد وراجع منزلة التوبة مش هنخلص بعد التوبة الإنابة خش في منزلة الإنابة عايزين نخلص وبسرعة وبدون توهان بس بدون برضو آه، آه، آه، ال- ال- ال- آه، التلخيص ال- آه، اللي يبقى يؤذي المعنى لأن الم- المعاني دي م- محتاجة أنا بحرص دايماً وده اللي قلت اللي أنا- ده الفرق بيني وبين غيري ان انا بحرص دايما على التفهيم انك تفهم بحرص دايما على كيف ازاي تعملها ازاي تعيشها مش كلام نظري وخلاص لان هو ده كده الطريق الى الله كده ان مش مجرد ان احنا بنقول كلام وكلام جميل الله لا ده عمل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما شوف قد ايه فلذلك العمل عشان كده مش عايز الخص ولا اختصر اختصار يضر المعنى ولا عايز اطول واوسع واكبر في موضوعنا الانابه الانابه قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم وقال جل جلاله منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة قال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل في مدارج السالكين قد علمت أن من نزل منزل التوبة وقام في مقامها نزل جميع منازل الإسلام منزلة التوبة هي المنزلة الجامعة منزلة العمر اللي ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قل تبنا إلى الله قسم الله عباده بين تائب وظالم قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الكل يتوب وإذا فهمت التوبة قلنا كتير جدا ان القضية مش قضية مش مجرد ان انا اقول تبت بلساني القضية ان انا اقول تبت بعمل بفهم بوعي بادراك التوبة اللي تخليني ما ارجعش للذنب تاني لو تبت ورجعت للذنب تاني يبقى معناها انك نقضت توبتك ما كانتش توبة لو قبلت ما رجعت عشان كده بيجمع عليك الذنب الاولاني والذنب التاني الاولاني ما تمحاش في التوبة لان ما كانش توبة ما كانش توبة صادقة شاهد ان ابن قيم بيقول ايه ان من نزل في مقام التوبة نزل في جميع منازل الاسلام فإن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل لتبيينا لحقائقها تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها فإذا استقرت قدمه في منزلة التوبة نزل بعدها في منزلة الإنابة قلنا قبل كده ان المنازل اليقظة الفكرة البصيرة العزم قلنا كده انه لما يعيش اليقظة يترقى ربنا قال كده هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون يبقى الدرجات دي بالعمل الدرجات دي بالعمل ان شاء الله المرة الجاية هتلاقوا السلم بقى اللي هو ايه درجات عشان نتكلم على واقع الدرجات دي بالعمل كل درجة بعمل فلما ينزل الانسان في منزلة اليقظة ويعيشها ويحققها ينتقل الى المنزلة اللي بعدها الفكرة بس مش بينتقل عن اليقظة لا بينتقل باليقظة الى الفكرة يبقى بياخد اليقظة معاه ويطلع للفكرة فيبقى عايش في منزلة الفكرة باليقظة والفكرة وياخد اليقظة والفكرة ويطلع بيهم لمنزلة البصيرة يبقى وهو في منزلة البصيرة عايش بثلاث درجات اليقظة والفكرة والبصيرة وياخد الثلاثة ويطلع للعزم وهكذا فعشان كده لما بي بيعيش منزلة التوبة مش بي مش خلص التوبة بيطلع بقى للإنابة لا ده هو واخد التوبة معاه مش التوبة بس واخد اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم والمحاسبة والتوبة وطلع للإنابة كل دول معاه فوق هو راكب فوقيهم عايشهم لأن هو بيعيش الإنابة باليقظة يعني بيبقى صاحي ومصحصح ومركز في الإنابة لما يكون عايش إيه اليقظة فلذلك إذا استقرت قدمه في منزلة التوبة نزل بعدها في منزلة الإنابة أمر الله عز وجل بالإنابة سبحانه وتعالى أمر بالإنابة وأنيبوا إلى ربكم في سورة الزمر آه ربنا سبحانه وتعالى قال إيه قال الله جل جلاله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ربنا جل جلاله لما أثنى على سيدنا إبراهيم قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب منيب آه قال الله عز وجل في أول سورة قاف بعدما ذكر النعم وأمر بالنظر قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب لكل عبد منيب إن الإنسان المنيب ده معنى الإنابة الأول إيه كلمة إنابة أنابة بتفيد ثلاث معاني ثلاث حاجات اللي هي رجع وأسرع الإنابة بتفيد ثلاث حاجات آه إنه رجع الإسراع الرجوع والإسراع والتقدم الإنابة بتفيد ثلاث حاجات الرجوع الإسراع التقدم عشان كده لما ربنا جل جلاله في آيات في آيات سورة الزمر لما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون واتبعوا الشاهد ايه هنا لما ربنا جل جلاله أطمع عباده في رحمته لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دلهم على لزوم هذا الطمع لأن احنا قلنا اللي بيطمع لازم لطمعه مقتضى ايه المقتضى اللي بناء عليه طمعت بفضل الله قالوا ايه انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين لاننا اول المؤمنين فبنطمع انه يغفر لنا التانيين قالوا ايه واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق بعدها قالوا ايه وما لنا لا نطمع يبقى لازم لما اجي اطمع في فضل الله طمعي ده يبقى له مقتضى بناء على ايه انا بطمع فيك متع... يعني احيانا تلاقي واحد طمعان كده قوي تقول قال هو ده متعشم قوي كده ليه بايه يعني في صحوبيه بيني وبينه يعني هي دي القضيه قضيه ان ان ربنا لما طمع عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كتروا ذنوب ومعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا لما تطمع بقى إيه أنيبوا اللي هي التلات حاجات الرجوع والإسراء والتقدم أدام ربنا أكرمك كتير قوي أقول لك ومعلش ركز معايا في الجملة دي إن كل واحد ربنا بيعامله على قد ما اداله لو تفهم مني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا هل يحاسب الله الناس جميعهم في وقت واحد قال نعم قال نعم قيل كيف يا رسول الله قال كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد افهم مني دي افهمها كويس اللي هي ايه ان ربنا جل جلاله العظيم الكبير الواسع المحيط الجليل المتعال الله الكبير يرى خلقه كلهم في وقت واحد وكأنه يرى واحدا افهمها مني ده ضروري ان ربنا كأنك انت الوحيد الذي ينظر اليك خدها من وما تسقط من ورقة الا يعلمها يبقى ربنا شايف اي ورقة بتقع في الدنيا كلها فشايف كل واحد مننا لوحده ينظر الى قلبك ينظر الى عقلك ينظر الى صدرك ينظر الى عينيك ويديك الله ناظر اليك وكأنك وحدك في هذا العالم شايفك انت كأن التركيز عليك تحديدا سبحانه وتعالى فلذلك لما ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك نعم اداك قوة عقلية او قوة قلبية او قوة مادية او قوة معنوية او او الى اداك اللي اداهولك ده ربنا بينتظر منك مقابله ده ابتلاء قال سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم آخر آية في سورة الأنعام ليبلوكم فيما آتاكم إنه اداك مثلا واحد ربنا اداله فلوس كتير ربنا ينتظر منه انه يودي الفلوس دي فين ربنا سبحانه وتعالى اداله مع الفلوس دي علم فينتظر منه جل جلاله ان هو بعلمه يعمل في ماله ربنا ينتظر منه انه هيدي فلان ويدي فلان دايما نقول ان الفلوس اللي ربنا اداها لك دي انت مش عارف ده رزق مين يمكن ربنا اداك ده عشان لامك اداك ده لاخوك اداك ده للفقير الفلاني انت لازم هي دي بقى ان تعرف مراد الله منك هي دي بقى ان سيدنا موسى لما راى رجلا يدعو رفع يديه للسماء ويبكي حتى بلت دموعه لحيته البيضاء وبلت دموعه الارض فقال يا رب ارحم هذا الضعيف فاني قد رحمته قال الله لا ارحمه حتى يعرف حقي عليه يبقى لازم تعرف حق ربنا عليك ربنا له حق حقه ايه هي دي بقى حقه فيه لا تقنطوا وانيبوا حقه فيه يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا حقه فيها وانيبوا الى ربكم اللي بعدها على طول حقه جل جلاله ملك مالك الملك والملكوت يشرط سبحانه وتعالى نرجع تاني لقضية الإنابة ونشوف ابن القيم بيقول فيها ايه آه قال وقال عن نبيه داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة فقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب سبحان الله العظيم هي دي جاء بقلب المطلوب ان يبقى ليك قلب تجيب قلب وجاء بقلب منيب هي ديك ان لازم تعرف في بداية كلامنا عن منزلة الانابة ان الانابة عمل قلبي قلب منيب قلب ينيب الى الله يرجع قلنا ثلاث حاجات يرجع يسرع يسبق يبقى قلبك كده على طول ودايما اركز واقول عشان محدش بس يقول انت بتتكلم في ايه احنا هنروح فين للكلام ده لا احنا بشر معرضين للخطأ والنسيان والغفلة والضعف وخلق الانسان ضعيفا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول لنا كده خلق الخلق وهو اعلم بهم سبحانه وتعالى لذلك بقول هنا ايه ان قد تغفل هو ده بقى الانابه الانابه ان تغفل وتعود وان تسرع وتتقدم قال ابن القيم والانابه انابتان انابه لربوبيته وانابه لالوهيته انابه ربوبيته وانابه الخلق جميعا واذا ركبوا في الفلك وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه كل الناس الإنابة الثانية وهي مقصدنا في هذا الكلام إنابة أوليائه اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك الإنابة الثانية إنابة لأوليائه وهي إنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة وهي تتضمن أربعة أمور الإنابة دي تتضمن أربعة أمور واحد محبته اثنين الخضوع له ثلاثة الإقبال عليه أربعة الإعراض عما سواه فلا يستحق اسم المنيب إلا من حقق هذه الأربعة محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عنه كنت لسه بقول امبارح ايه بقول نريد خطة لدفع الوباء وباء كورونا ازاي ندفعه ندفعه عنا وعن المسلمين قلت من عناصر هذه الخطة واحد زيادة اعداد الصالحين ليه اصل سبب ورود البلاء الرسول قال لنا عليه قال صلى الله عليه وسلم وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم يبقى الفاحشة لما فشت بقت على النت وفي المواقع وفي الشوارع وفي العربيات وفي السينمات في المسارح في الملاهي في الملاعب في فشت الفاحشة فشت الفاحشة انتشرت حتى استعلنوا بقت علانية فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم نزلت بقى الأمراض والأوجاع زي ما قلت كده إن احنا كنا من 50-60 سنة مثلا يعني آه ما كناش نسمع عن حاجة اسمها السرطان والعياذ بالله كانوا حتى لما حد يجي له حاجه زي كده نادرا يقولوا ايه ده جاله المرض الوحش دلوقتي اعوذ بالله فشت بعد فشو الايدز و... و... و... وايه تاني الح... الامراض الجديده اللي انتشرت جاء بقى الطامه الكبرى في الوباء بتاع كورونا ليه فشت الاوجاع نتيجه فشو الفاحشه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين فقال ويل للعرب من شر قد اقترب قالت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يبقى لازم تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن في صالحين وفي خبث إذا كثر الخبث هلك الناس وإذا كثر الصالحون نجا الناس يبقى احنا عشان نواجه وباء كورونا لازم نزود أعداد الصالحين اللهم اجعلنا منهم قول لي طيب الحمد لله احنا بنصلي ونصوم لازم تفرق بين عباد الله الصالحين حاجة والذين آمنوا وعملوا الصالحات حاجة يبقى اللي بيصلي ويصوم ويقرأ قرآن ده من أو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن عباد الله الصالحين دول مقام تاني درجة تانية فوق قال الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين يبقى لما نرقيهم ونعليهم ونعطيهم ونرضى عنهم نطلعهم درجة يبقوا صالحين طب وعباد الله الصالحين دول ليهم صفات يعني ايه ايه شروطهم ان يبقى من عباد الله الصالحين اول حاجة قلب قلب انا مش هطول في الموضوع ده هقف عند دي بس اللي هي الانابة قلب دايما قلب المقامات قلب مش شكليات ومظاهر آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رسول الله صل عليه زيد النبي صلاة معلش لوجه الله زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن لله آنية من خلقه آنية آنية جمع إناء إناء زي الكوباية دي اسمها إناء طبق اسمه إناء حلة اسمها إناء آه إناء الحمد لله إن لله آنية من خلقه وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين يبقى آنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين يبقى القلب ده إناء لربنا يضع بس ما يكون قلب رجل صالح يضع الله عز وجل فيه ما يشاء في هذا الإناء يبقى الشرط عشان تبقى من أولياء الله الصالحين من عباد الله الصالحين إن يبقى ليك قلب كمل الحديث قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله آنية من خلقه وإن آنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين وإن أحبها إليه أرقها وأصفاها قلب رقيق قلب صافي هو ده القلب اللي ربنا يحبه ويتخذه إناء يضع فيه بركاته ورحماته وإلهاماته وعطاياه قلب قلب يضع فيه الإنابة القلب ده اللي هو قال ابن قيم أول حاجة إيه محبته من شرط عباد الله الصالحين انهم بيحبوا ربنا وبس وبس ابن القيم قال في وصف المقربين قال ايه في وصف عباد الله المقربين وجملة امر القوم ان قلوبهم قد امتلأت من محبة الله فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق عرق ولا مفصل إلا دخله الحب القلب قلوبهم الصالحين دول لما امتلأت بمحبة الله القلب بيضخ الدم ضخ محبة فبقت أصغر شعيرة دموية في أطراف شعره ولا في أطراف أنامله بيسري فيها محبة الله أن يحب الله وحده لا يحب معه أحدا أبدا أبدا قل لي يعني ما أحبش أبويا وأمي أحبهم لله يبقوا من محبة الله ما أحبش مراتي وولادي أحبهم لله لله سبحانه وتعالى هي دي لما تستولي عليه محبة الله بحيث لا يبقى عرق ولا مفصل إلا دخله الحب هنا ربنا يرضاه حبيبا يرضاه وليا من أوليائه يرضاه من المقربين واحد محبته اتنين الخضوع له خلي بالك عشان لفظة آه إنابة تشعر بضعف وفقر قد يظن البعض ان الضعف والفقر ده بيبقى حاصل مثلا اثناء المرض حاصل مثلا اثناء الكروبات العظام اللهم فرج كربة كل مكروب مسلم يا رب اللهم فرج عنا وعن المسلمين اللهم فرج كربتنا وكربات المسلمين يا حي يا قيوم القضية في ايه القضية في ان الانابة لابد لها من اربعة اشياء الحب والخضوع والاقبال والاعراض عما سواه خلي بالك بنقول ايه ان الانابة قد توحي ان الانسان احيانا ينيب ما يبقى منكسر كده اللي هو الخضوع لله يبقى منكسر كده لما يبقى فقران محتاج حاجة لما يبقى مريض مش قادر يعمل حاجة لما يبقى مكروب وخايف ومرعوب وعايز يطمن يحصل منه الخضوع ده لا ده المنيب خاضع بصفة دائمة الخضوع ده له صفة كاشفة أهل الإنابة على طول منكسر قلت لكم زي ما قبل كده مصطفى صادق الرافعي عرف التقوى تعريف عجيب قال إيه ولهذا يخلق الله الصالحين الصالحين دول ربنا بيخلقهم عشان يبقوا صالحين ربنا بيصنعهم صالحين صناعة ربانية قال ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع لما تقول يعني انا هقف قدام العالم كله اقول لك اه النبي وقف يعني انا اثبت ازاي وابني بيموت ولا حبيبي بيموت قدام عيني سيدنا ابو بكر ثبت وسيدنا النبي مات قدام عينه اثبت ازاي قدام الناس دي كلها الامام احمد بن حنبل ثبت قدام العالم كله في قضية خلق القرآن ربنا بيخلق الصالحين عشان يثبت بيهم أن غير المستطاع مستطاع تقدر اللي يقول بحبها مش هقدر أسيبها تقدر أقصد السجاير يعني أو واحدة أو أي حاجة تقدر تقدر راجل تقدر لو اتخذت طريق عباد الله الصالحين ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض تصرف النفس عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس كما يكسرها المرض وترد الشيء من وهمه إلى أصله عايزين نقف على تكسر النفس دي ان التقوى زي الإنابة كده تكسر النفس يبقى يبقى يبقى منكسر لله شوفوا كده تقول له مالك مفيش حاجة طب انت زعلان ليه لا والله مش زعلان بالعكس ده انا فرحان امال في ايه لا اصل ده اسمه الخضوع والانكسار وبعض الناس يقدر يمثلها يمثل انه منكسر وخاضع لكن اللي منكسر ومن وخاضع حقيقة قال ايه آه كان يصبح اذا اصبح صائما ادهن وتطيب وتكلم يبقى قدام الناس يمثل ان هو مش منكسر لكن الكسرة دي الكسرة دي يا جماعة ابن القيم قال ايه قال والتائب منكسر وللتوبة كسرة لا يشبهها شيء حاجة آه، انكسار لا يأتي ب- ب- برياضة ما ما بي ما ما, ما بيروضش نفسه انه ينكسر الكسرة دي لا ده هو منكسر من جواه لربنا احساسه ان ربنا شايف جواه كسره كسره انه مش قادر يقوم بحق ربنا اللي هي بنسميها منزلة الإشفاق هتيجي معانا قدام إنه مشفق على نفسه أما يسمع عن حال النبي ولا عن حال أحد من الصالحين إذا سمع الر- الإنسان الرجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك حزين ومتألم ومنكسر هي دي كسرة المنيب انه غلط وراجع وهو راجع مكسوف مستحي من ربنا خجلان بيقول لربنا طب اجيب لك ايه وترضى طب اعمل لك ايه وترضى طب اقدم لك ايه وترضى طب اعتذر لك ازاي طيب آه، طيب ارضى عني الكسرة دي في الطلب الله يحبها في العبد يبقى نمرة واحد محبته اتنين الخضوع له الانكسار والتذلل والتضرع ثلاثة الإقبال عليه إنه بيحبه وانكسر له يبدأ بقى يخطي الإقبال عليه اللي أنا قلت لك ثلاث حاجات الرجوع التقدم الإسراع الإقبال عليه لازم الإعراض عما سواه قلت لك كتير مشكلتك شتات الهم كنت لسه كنا بقالنا فترة مبطلين ولعلنا نبدأ تاني في كتابة تويتة كل يوم حاجة كده تذكرة فكنت بكتب ايه ان م- من مطالب السعادة تشتيت أسباب السعادة ما تخليش سعادتك في حاجة واحدة خلي سعادتك في حاجات كتير ما تخليش سعادتك في حاجة واحدة قلت قبل كده معلش ما حدش يزعل مني اللي يبقى قلبه متعلق بامرأة هي تسعده وهي تشقيه ده أحمق إنسان غبي ده أضيع إنسان بيضيع نفسه إنما الإنسان إن هو مثلا آه، كان لقمة حلوة يتبسط قعد مع واحد صاحبه يتبسط إن آه، آه، صلى ركعتين يتبسط قرا جزئين يتبسط خلي أسباب السعادة عندك كتير حاجات كتير جدا تسعدك عشان تسعد لكن اللي بيكوم سعادته في حاجة واحدة قل ما يسعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده قال آه، آه، تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة والقميصة تعس عبد المرأة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش تعيس جدا تع... إنسان تعيس اللي يجعل أسباب سعادته في حاجة واحدة شعب أسباب سعادتك المهم أن الإقبال عليه يلزم الإعراض يلزم منه الإعراض عما سواه يبقى لازم أما تقبل على ربنا أقبل عليه تعرض عما سواه خلاص بقى اللي احنا قلنا عليها سياسة الاكتفاء اكتفي بالله حبيبا انا بحبه وبقول له يا رب حبني ويا رب ارني حبك عايش له انا بقول مكتفي بالله مؤنسا لو كل الدنيا ديك عايش في صحراء لوحدي اكتفي به مؤنسا متونس جدا بربنا بربنا جل جلاله بنجي اقرا كلامه او مصلي اسجد ادعو آه عايش معاه عايش بيه عايش ليه هي دي كثير من ال- من من من المشاهير لما تنحسر عنه اضواء الشهره بينتحر كثير من المشاهير لما يبقى لوحده بيكتئب لانه معرفش ربنا اللي يعرف ربنا يرضى بيه ويكتفي بيه ذلك يلزم من الإقبال عليه الإعراض عما سواه إن يبقى ما بقبلش غير عليه غير عليه هو سبحانه وتعالى ابن القيم يقول إيه ده كلام بقى صاحب المنازل قال إيه والإنابة ثلاثة أشياء والإنابة ثلاثة أشياء واحد الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا النقطة دي مهمة جدا في حياتنا جميعا احيانا بتغلط في حقي أه وبرضه اللي كنت بكتبها امبارح بالليل ان ما تزعلش اذا حد خانك ولا خذلك ولا طعنك من ظهرك ما تزعلش مش مش مهم دي دلوقتي المهم ايه آه، ان لو حد زعلني وبعدين رجع اعتذر انا اسف حقك عليا انا غلطان طب انا كسبت ايه انا مش عايز منك حاجه لكن اللي اللي اللي انا هكسبه انك تصلح غلطك هي دي هي دي الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع إليه كما رجعت إليه اعتذارا احنا قلنا في التوبة اه قلنا ايه التوبة ايه وشر وشروط التوبة ثلاثة الندم والاقلاع والاعتذار وقلنا ان اصعب مراحل التوبه الاعتذار هتعتذر لربنا تقول له ايه وقلنا التملص من الذنب والاعتذار يا رب خلقتني وتعلم ضعفي سامحني واعف عني خلاص هي ما فيهاش الا كده ده اخرتها ده حالها الاخراني ف لما تعتذر صلح بقى صلح غلطك لسه بدري الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا لما اعتذرت لربنا وبقيت مش عارف تعتذر له ازاي ولا تقول له ايه وربنا سبحانه وتعالى عذرك وانا بحب الحتة دي قوي ما احد احب اليه العذر من الله بحبها بحبها بحب لو ان ابن القيم اعترض على الجملة دي اللي هي اسمها قالوا الصوفية قالوا التخلق باخلاق الله لكن سميها حاجة تانية آه ان الله طيب يحب الطيبين الله كريم يحب الكرم والكرماء الله عليم يحب العلم والعلماء فربنا بيحب صفاته يحب ذاته وصفات يحب ذاته وصفاته سبحانه وتعالى فلذلك انا بحب اكون اللي ربنا بيحبه فما أحد أحب إليه العذر من الله أنا بحب أعذر الناس بحب أعذر كل واحد عنده عذره عارف اللي طفش أنا عذره واللي أخطأ أنا عذره واللي أساء أنا عذره واللي طعن أنا عذره واللي خان أنا عذره واللي خذل أنا عذره اعذر الناس اعذر الناس فلذلك بنقول إيه هنا إن الاعتذار ده للي محتاج اعتذار انا مش محتاج منك اعتذار انا عذرك اصلا خلاص ربنا سبحانه وتعالى عذرك ما احد احب اليه العذر من الله فباقي بس ايه نقطه مهمه جدا وخطيره جدا الاصلاح انك تصلح غلطك صلح اخطائك صلح عيوبك صلح نفسك صلح ذاتك لازم ما ينفعش ان انت ترجع تعتذر وتتوب وبرضه انت لسه انت نفس الانسان الخاين الضعيف الكسول البطيء الرديء تصلح بقى انا اوان الاصلاح هي دي الانابه بقى اول حاجه فيها الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا والرجوع إليه وفاء كما رجعت إليه عهدا والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة الرجوع إلى الحق إصلاح قلنا الإصلاح إنك تصلح نفسك صلح عيوبك صلح أخطائك صلح تبعاتك اتنين الرجوع إليه وفاءً آه الوفاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء عايزك تبقى وفي لله قالوا ايه الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة الرجل المحترم الحر المؤمن العابد الرباني الرباني يراعي وداد لحظة لو احنا اتصاحبنا لحظة واحدة ازيك يا مختار عامل ايه عاش معايا الحلقه دي مختار ده اللي هو المصور اللي قدامي دلوقتي عاش معايا اللحظه دي ما ينساهاش يفضل طول عمره اي مكان يشوفني انا اللي كنت هو ده الحر الانسان المحترم العبد المؤمن وليد ده لو الم- ما جيت فكرني بنفسه احنا كنا مع بعض من زمان من 20 سنة سنة 2000 فاكرني هي كده يراعي وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة لو علمتك كلمة واحدة وأنا بقول للشباب اللي معايا دول برضو أنت المفروض تبقوا أول المستفيدين ما تبقوش تعملوا زي متعهد الحفلات اللي بيجيب المغنين وما يسمعش هو لا اسمعني وافهم مني واستفيد واعمل لان الكلام ده حج عليك ربنا بيقول لك هيجي يوم القيامه يقول لك انا جبتك هنا وسمعتك وما عملتش الشاهد ايه الحر من راعى وداد لحظه ولم ينسى جميل من افاده لفظه لفظه كلمه واحده استفدتها حج عليك تراعيني طول عمري وطول عمرك ان انا علمتك كلمه يا ما ناس بيخونوا العهد ده الوفاء الوفاء قال جل جلاله وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى وقال جل جلاله ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الوفاء أعز شيء في زماننا الوفاء الوفاء آه الوفاء لله عارف في قصة عجيبة بس أظن الوقت مش هيسعفنا لكن نذكر القصة ونشوف ربنا يسر أنا فاضل لي خمس دقايق صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم آه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة أقرع وأبرص وأعمى أراد الله أن يبتليهم فأرسل لهم ملكا فقال للأبرص ماذا تشتهي قال أشتهي جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس قال له نفسك في ايه قال له الناس بتقرف مني البرص ده مرض جلدي لا يوجد له علاج الى اليوم فقال له انا بتمنى ان يبقى لي جلد حلو وشكل حلو عشان الناس قرفانه مني ولازم تستفيد من الحته دي انه لولا نظروا الى الناس لرضي بقدر الله له لولا نظره للناس ان الناس قد قدرني الناس هتشوف الفرق بين الابرص والاقرع بين الاثنين دول وبين الاعمى لان الاقرع قال نفس الشيء اريد شعرا حسنا ولونا حسنا قد قدرني الناس اما الاعمى فقال اريد ان يرد الله علي بصري لانني اريد ان ارى السماء شفت عايز ايه عايز ايه حلمه ايه عايز يشوف السماء سبحان الله العظيم الشاهد ايه فمسحه الملك فأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا قال أي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة عشراء وقال له يبارك الله لك فيها فصار عنده واد من بقر أنا عشان الوقت هقول بقى بقيه قصه ال- الابرص ده فلما كثر ماله وجاهه جاءه الملك في صوره رجل ابرص فقير عابر سبيل وقال له انقطعت السبل إيه، ناءت السبل وانقطعت الحبال فلا بلاغ إلا بالله ثم بك فأعطني بقرة أتبلغ بها قال له أنا عابر سبيل وخلاص مش لاقي فلوس مش وهموت وأنت بقى يعني إيه بعد ربنا اللي هتنقذني اديني بقرة فقال له الحقوق كثيرة قال له والله أنا عندي التزامات كتير وما اقدرش اديك حاجة روح مع السلامة فقال له سبحان الله ألم تكن أبرص مثلي فقيرا فأغناك الله وأعطاك قال كذبت إنما ورثته كابرا عن كابر آه يا كذاب هو ده اللي أنا بقول لك بقى أين الوفاء كتير من الناس ما يحبش ان حد يفكره بماضيه لا ده بينكر ماضيه بيكره ماضيه مش وفي لله لما الراجل فكره قال له ألم تكن فقيرا ألم تكن فقيرا مريضا مثلي قال له ايه الأبرص ألم تكن أبرص مثلي فقيرا فأغناك الله قال كذبت ده احنا طول عمرنا الشعر الأصفر واللون ال- ال- الأشقر وأنا و- طول عمري وارث الكلام ده عن أبويا وأجدادي وأغنياء وطول عمرنا بنصرف عن الناس كذاب هو ده بقى الوفاء لله انك تعرف فضله عليك وترد عشان كده لما جه للاعمى قال انقطعت السبل انقطعت الحبال وناءت السبل فلا بلاغ الا الله الا بالله ثم بك فاعطني شاة اتبلغ بها قال هذه الشياه كلها فادخل وخذ ما شئت أي قال له ايه ده شوف كلام الاعمى قال هذا مرتع الشياه ادخل فخذ ما شئت فوالله لقد كنت فقيرا اعمى مثلك قال له اه ده انا في يوم من الايام كنت كنت زيك كده وربنا اداني هو ده الوفاء وده الوفاء لربنا ياما ناس النهارده بيقول له ايه اول حاجة بيقول له الحقوق كثيرة عندي التزامات كتير انا فاتح بيوت كتير وبدي ناس كتيرة مفيش حاجة ليك صراحة ياما ناس بيقولوا ورثه كابرا عن كابر ولا اكابر ولا كابر ولا عمرهم شافوه ولا شافوا هنقف على دي هل انت من اهل الوفاء لله الانابه الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا وعندي نماذج من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم تأتينا في اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن الحائرين